باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده بنعمه ربنا ناخد رساله يوحنا الثالثه واحده من الرسائل القصيره عباره عن اصحاح واحد زي رساله يوحنا الثانيه زي رساله يهوذا زي رساله فيليمون كلهم اصحاح واحد والرسائل القصيره الغنيه يعني بالرغم انها سطور قليلة لكن فيها معاني روحية كتير رسالة يوحنا الثالثة كتبها يوحنا الحبيب قرب نهاية القرن الأول وكتبها لشخص يعني إن كانت رسالة يوحنا الثانية كانت مكتوبة لكيرية المختارة وأولادها يوحنا الثالثة مكتوبة لشخص اسمه غايس الحبيب الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق الشيخ ده اللي هو يوحنا نفسه واضح أنه كان كبير في السن ويعتقد أن الكلمة دي تحمل معنى كهنوتي فأصلها اليوناني مش مجرد راجل عجوز إنما مقصود بيها الأسقف الشيخ عشان كده تترجم أحيانا كلمة أسقف إلى شيخ لكن هي في الأصل مفروض أنها تعني رتبة كهنوتية غايس شخصية مش معروف بالظبط أنهي واحد في المذكورين في بقية الأسفار يعني تلاقي في أعمال 19 مذكور غايس في أعمال 20 في غايس في روميا 16 بولس بيسلم على الناس بيقول اسم غايس محدش قادر يجزم انهي غايس فيهم وهل ده هو اللي كان وقت بولس الرسول ولا ده شخص اخر انما ببساطه هو احد تلاميذ يوحنا الحبيب بدليل انه بعت له رساله خاصه وقايل له كلام كله حب وود واضح ان بينهم علاقه قديمه برضه تحسوا انه القديسين الكبار دول زي ما هما بيبعتوا رسائل للعالم كله زي رسالة يوحنا الأولى أو إنجيل يوحنا اتكتب للعالم كله عبر كل الأجيال زي رؤيا يوحنا كمان لا يخلو الأمر إن في رسالة شخصية لشخص ساعات الواحد يتهيأ له الناس الكبار دول يعني بيتعاملوا مع الجماهير بس الحقيقة لا الحب هو الحب والدالة هي الدالة وزي ما بيتعامل مع جمهور ضخم من التلاميذ برضه له خصوصية مع تلاميذ قريبين ليه بحكم عشرته عشرتهم معاه الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق لاحظوا نفس لغة يوحنا أحبه بالحق دايما لما يقول أحبه يحط جنبها كلمة الحق والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن حب غير حقيقي إنما الحب الحقيقي ده الحب الخالص النقي اللي ما وراهوش غرض اللي تحسه إنه أب لابنه وكل غرضه خلاص نفوس الناس. أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. يبدو أن الراجل ده كان شوية مريض كلمة صحيحا هنا فأصلها برضو إشارة إنه يعني بيدعي له بالصحة صحيحا هنا يعني سليم من المرض لكن تلاحظوا انه ما ركزش كتير على موضوع الجسدي برضو الابائنا القديسين بيركزوا قوي على الحياة الروحية اما الامور الجسدية يعني يهتموا بيها بدافع الابوة لكن ما يدوهاش اهتمام كتير لانه الحياة الارضية مش هي شغل الانسان الروحاني الحياة السماوية هي اللي تشغله أكتر فيقول له في كل شيء أروم أروم يعني أرغب أو أتمنى أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح دعوة بالنجاح في كل شيء والصحة كما أن نفسك ناجح إيه حكاية النفس الناجحة دي يعني الواحد يعرف ناجح في التعليم ناجح في الشغل ناجح في العلاقات انما يبدو في نفس ناجحه وفي نفس مش ناجحه النفس الناجحة مقصود بيها النفس الناجحة في علاقتها مع ربنا لأنه أغلب البشر بيدوا اهتمام بأجسادهم أما نفوسهم فمهملة يعني واحد صحته كويسة جسده كويس واحد فلوسه كويسة إنما ترى نفسه ناجحة يعني علاقته بربنا قوية يعني مبادئه سليمة ومنتظمة النفس الناجحة أهم كتير من الجسد الناجح وعلمنا بولس يقول الرياضة الجسدية نافعة قليل لقليل أما الروحية فنافعة لكل شيء أو أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة يعني الرياضة الجسدية كويسة إنما في حاجة اسمها رياضة روحية عشان النفس يعني الواحد يعمل تدريب عشان يخس كويس حاجة كويسة أو يعمل تدريب عشان عضلاته تبقى أقوى كويس إنما بتعمل تدريب عشان ما تغضبش خلي نفسك ناجحة بتعمل تدريب عشان ما تجيبش سيرة الناس دي عاوزة training أهم من ال diet وأهم من الرجيم وأهم من الرياضة الجسدية عشان تبقى النفس ناجحة مش مجرد الجسد سليم في كل شيء أروم أن تكون ناجحا الإنسان الروحاني ناجح في كل حاجة الإنسان الجسداني قد ينجح في بعض الأمور لكن مش هينجح في كل حاجة يعني اللي مشغول بحياته مع ربنا ربنا يديله نجاح في بيته في علاقاته في في شغله في كل حاجة بالإضافة إلى نجاحه في حياته الروحية أما اللي مهمل لحق ربنا غالبا يتعثر وتلاقيه من فشل إلى فشل وحتى لو نجح في الدنيا شوية ما يحسش بطعم النجاح وتلاقي الفلوس كتير بس ملهاش طعم ويمكن في صحة وملهاش طعم ويمكن في عيال وخير بس برضه مش حاسس بطعمهم ليه نفسك غير ناجحة خلي نفسك ناجحة تلاقي طعم لكل حاجة وتلاقي النجاح في كل شيء زي في كورنثوس الأولى صحاح 2 معلمنا بولس يقول الإنسان الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد الروحاني تلاقي رأيه في كل حاجة كويس وتلاقيه يفهم في كل حاجة بالأخص حياته مع ربنا دي الأهم أما الإنسان الطبيعي أو الجسداني ما يعرفش ما يفهمش حاجات كتيرة قوي يحكم فيها بعقله بجسده بتطلع غلط أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق كان في ناس في زيارة غايس ورجعوا يقولوا معلمنا يوحنا غايس ابنك ده إنسان حقاني المسيح باين عليه وسلوكه كله محبة وكله نقاوة وكله تقوى فبيقول أنا فرحت جدا لما سمعت أخبارك الإنسان الروحاني أغلى خبر عنده إنه يسمع ولاده ماشيين كويس وماشيين كويس مش معناه معاهم فلوس كتير معناها ماسكين في ربنا للأسف كآباء وأمهات بيبقى لنا طموحات لأولادنا عاوزين نشوفهم وزير وعاوزين نشوفه غني وعاوزين نشوفه عنده فيلا و... وقليل قوي اللي بيحلم ان ولاده يبقوا ماشيين في التقوى ماسكين في ربنا فرحانين بربنا عايشين في الحق طب ما دي اغلى من اي حاجه هي دي الطموح الحقيقي اللي تتمناه لاولادك للاسف نلاقي مثلا ناس تذكر كل شيء لاولادها النجاح والشفاء والجواز والشغل والفلوس والترقيه والمركز والعربيه وال... وتنسى حياتهم الروحيه وهم بكده بيكسروا وصية صريحة تقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبر أولا ملكوت الله وبر إنما هذه كلها تزاد لكم الباقي ده المفروض أنه عطية من ربنا فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق الحق احنا قلنا ان هو المسيح له المجد الحق الذي فيك يعني المسيح باين عليك او النعمة باين عليك أو الحقيقة أنت عايش فيها بالحق الذي فيك وأيضا تسلك بالحق يعني الحق مش بس جواك بل باين عليك في سلوك بالحق وفي حياة بالحق يعني الواحد إيمانه مستقيم وحياته مستقيمة بالمناسبة كلمة أرثوذكسي دي تحير بعض الناس أرثوذكس يعني مستقيم أو حقاني ولا تعني فقط استقامة العقيدة وإنما أيضا تعني استقامة الحياة يعني لما يتقال واحد أرثوذكسي مقصود به فكره مستقيم تمام عقيدته مستقيمة تمام كمان سلوكه مستقيم تمام يعني الكذاب ما ينفعش يبقى اسمه أرثوذكسي ما ينفعش اللي بيجيب سيرة الناس ما ينفعش يتقال عليه أرثوذكسي حتى لو قلت ان هو اصله ايمانه ارثوذكس معلش ما هو لازم عشان يبقى ارثوذكسي ايمانه يبقى مستقيم وسلوكه كمان مستقيم الحكايه مش مجرد كلام ولا عقائد لاني فرحت جدا اذ حضر اخوه وشاهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق يعني ما فيش حاجة تفرحني أكتر من أن أنا أسمع أن أولادي سالكين في الحق أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء هو بعت الرسالة دي أساسا عشان يشجعه على خدمته غايص يذكر عنه في مكان تاني لو هو بتاع بولس ده اسمه مضيف الكنيسه يعني ايه مضيف الكنيسة يبدو الراجل ده كان مبسوط شوية من الناحية المادية فكل اللي كانوا بيعدوا رايحين يبشروا في آسيا الصغرى كان يضيفهم ويكرمهم ويصرف كمان على خدمتهم فدي عملت له سمعة طيبة عند يوحنا الحبيب وعند كل آباء الكنيسة لأنه كان يضيف كل الخدام الخدام دول من سفر لسفر كان زمان كده والبلاد دي كانت بلاد فقيرة ما كانش فيه وسائل مواصلات سهلة ولا تليفونات ولا عربيات والضيافة كانت عملية شق لأن ممكن يقعدوا بالأيام ما هياش ضيافة ساعات أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء بالأمانة يعني أنت أمين في خدمتك انت بتعمل كل حاجة بأمانة طب ده هو مش بياخد منهم حاجة هنا نفتكر الكلمة اللي قالها بولس الرسول لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون خدمة الضيافة في القرن الأول كانت من أهم الخدمات لدرجة في اختيار رتبة الأرامل يقول لازم يكونوا أضافوا غرباء مشهود لهم بضيافة الغرباء يمكن احنا ما نعرفش الخدمة دي النهاردة الضيافة بالنسبة لنا ناس جاية تتعشى وتمشي انما زمان لا الناس بتقعد بالايام ويمكن بالشهور والضيافة خدمة مش سهلة لانه اصحاب البيت بيبقوا متأيدين بالضيوف وممكن يكون البيت برضه على قد انما لازم واجب الضيافة يكرموا الضيف قبل ما ياكلوا هم ولا ياكلوا اولادهم بالذات اذا كانوا خدام رايحين يخدموا ربنا هتبقى لهم الأولوية فتلاحظوا أنه الضيافة كانت خدمة فيها كل الفضائل فيها المحبة فيها كرم فيها عطاء فيها بذل الذات فيها تواضع فيها احتمال فيها صبر شغلانة مش سهل الضيافة دي حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة وأجمل مثل ليه أبونا إبراهيم لما ضايف الثلاث رجالة طلع المسيح له المجد ومعاه اتنين ملايكة فهنا خدمة غايس المشهور بيها هو خدمة الضيافة وكأن الكتاب حب يحط اسم الراجل ده والرسالة دي عشان يعلمنا ان الخدمة دي يا جماعة خدمة مهمة خدمة كبيرة يمكن مالكش كتير في الوعظ والتبشير طب انت تقدر تخدم الناس اللي بتبشر وبتخدم وبتوعظ يمكن انت بنفسك ما تقدرش تعمل الدور ده هل بيتك مفتوح كأنه امتداد للكنيسة ما هي دي خدمة إنما أنت بيتك مقفول وبتقول أنا في حالي ومش عاوز تخدم حد ما هي برضو دي أنانية ما هي دي برضه فيها نوع من عدم الإيمان أو البخل أو أو الاهتمامات الدنيوية الزيادة أما غايز ده فمشهود له أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء طبعا من فضائل الناس دول أنه حتى الغريب كانوا يضيفوه ويكرموه احنا دلوقتي القريب بقى مشكلة انما زمان حتى الغريب كانت ممكن الناس تضيفه طبعا الامور محتاجة حكمة في الزمن ده لان في غرباء مش تمام ممكن يبقوا مؤذيين لكن برضه ده ما يلغيش خدمة الغرباء زي قصة السامري الصالح الراجل المضروب في السكة ده ده بيموت ويهودي مفيش أي علاقة بينه وبين السامري راجل غريب ومع كده اهتم بيه جدا وخد من وقته ومجهوده وصرف عليه وعمل كل اللي المفروض يتعمل وعشان كده المسيح لو المجد ختم المثل ده بتعليق وقال مين فيهم صار قريبا لهذا الرجل لما كان السؤال في الأول من هو قريبي قال له تفتكر بقى بعد اللي سمعته أنهي واحد اللي طلع قريب الراجل ده طلع السامري اللي هو يعتبر غريب عنه الذين شاهدوا بمحبتك أمام الكنيسة الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله شيعتهم يعني إيه يعني ضيفتهم وبعدين خرجوا من عندك معاهم مؤونة كافية لرحلتهم التبشيرية أو خدمتهم فبيقول كل الناس بتشهد لمحبتك وانت بتشيعهم كما يحق لله لأنهم من أجل اسمه خرجوا يبقى احنا فهمنا من الكلام ان ده مش على ضيافة ناس والسلام لا دول كانوا خدام من أجل اسمه خرجوا يعني دول خارجين على اسم المسيح يعني رايحين يقدموا المسيح لكل الناس يبدو ان الخطة اللي ابتداها يوحنا بولس الرسول زمان الرحلات التبشيرية والبداية اللي قبل منه بداية الآباء الرسل والسبعين رسول انتشرت احنا دلوقتي في آخر القرن الأولاني ما زال في أجيال تلاميذ التلاميذ بيلف في كل حتة يقدموا المسيح له المجد فالكرازة مستمرة من وقت ربنا يسوع له المجد لجيل التلاميذ والرسل للجيل اللي بعده اللي احنا فيه دلوقتي في زمن كتابة رسالة يوحنا الثالث من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم يعني الناس دول لما بيروحوا بلاد جديدة يبشروا محدش هناك هيصرف عليهم لأن دول أمم أمم هنا بمعنى أن لسه وثنيين ما قبلوش الإيمان يقولوا في القرون الأولى كان ممكن الكنيسة تعين أسقف على بلد ما يكونش فيها مسيحيين طب أمال هيرعى إيه؟ لا الغرض منه يبشر البلد دي ويجيبها للمسيح كلها فهم لا يأخذون شيئا من الأمم يعني ما عندهمش فلوس تصرف عليهم على خدمتهم فكان واضح أن غايص يديهم نوع من الماديات اللي تصرف عليهم على خدمتهم وكأن هنا دور لبعض الناس في الخدمة خفي يعني اتقال حتى في وقت ربنا يسوع له المجد ان بعض النسوة كانوا بيمشوا وراه وكانوا بيصرفوا على خدمته من اموالهن حتى وقت المسيح له المجد يمكن ما نعرفش اسمائهم لكن ستات طيبين بيحبوا ربنا حبوا خدمة ربنا يسوع وخدمة التلاميذ وبقوا يدعموها بدليل ان كان في صندوق لاخوة الرب عند يهوذا معنى كده ان كان في خدمة منتظمة حتى في الامور المادية والعطاءات من اجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الامم برضو ده يوضح مبدأ ان الكرازة في القرون الاولى ما كانش ليها يعني ما كانتش مبنية على كانش الواحد يقول هتدوني كام عشان اطلع ابشر يعني كانش في كده كانوا يطلعوا يخدموا ربنا ويبشروا والبركة في رجليهم عشان كده كان يقول ربنا يسوع لا تحملوا كيسا ولا مزودا يعني ما تعولوش هم الفلوس اللي هيشتغل شغل ربنا ده ما يعولش هم الفلوس هتيجي لوحدها لأن ربنا مسؤول عن خدمته فهم لا يأخذون شيئا تعبر عن جيل من الخدام عايشين مكرسين من أجل اسمه خرجوا خرجوا من بيوتهم وبلادهم وهم مش واخدين حاجة مفيش مكاسب شخصية مفيش أغراض شخصية هم طالعين كده وبيتفتح لهم بيوت حلوة زي بيت غايوس وربنا من بلد لبلد بيسندهم ويقف معاهم نحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق فبيقول له بص يا ريت احنا نقبل الناس دول عشان نبقى خدنا بركة الشغل معاهم عشان كده في آية كان يقولها ربنا يسوع من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ يعني إيه؟ يعني يمكن أنت ما تقدرش تقوم بالدور بتاع القديس ده أو الرسول ده لكن أنت ممكن تشاركه دوره بأقل دور مجرد أنك أنت تشيل عنه بعض الهموم أو تريحه أو تساعده في خدمته أنت بتوصل الكلمة برضه مش لازم يكون الدور الفعلي بتاع الوعظ والتعليم في أدوار كتيرة قوي مساندة ممكن تقوم تعملها ويبقى خدت دورك في الخدمة عشان كده تلاحظوا ان احنا شعبنا المفروض كله يخدم مفيش حد يقول معرفش اخدم تعرفش تخدم يعني ايه تعرفش توعظ تقصد لا دي معلش دي مش لازم انما انت ما تعرفش تزور مريض او تزور غلبان او تدبر شوية اداريات او تشارك في بعض الامور لازم هيبقى عندك موهبة لازم تلاقي لنفسك دور الخدمة ليست قاصرة على فئة إنما الخدمة هي تعبير حب كل شخص بيحب ربنا بيخدم ربنا بالطريقة اللي يعرفها وبالحدود اللي تسمح له بها الكنيسة نحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق في سبب تاني لكتابة الرسالة هي مشجعة لغايس مضيف الكنيسة اللي بياخد بركة الناس اللي رايحة تبشر وبيصرف واضح من فلوسه على الخدمة إنما في غرض تاني كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس راح التاني ده الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا في واحد في المنطقة دي اسمه ديوتريفوس ده من شعب الكنيسة يبدو أنه كان زي خادم كبير وقد يكون له رتبة فمعلمنا يوحنا بعت الرسالة لغايوس عشان يقول له عندك واحد عامل مشكلة وهنا تلاحظوا بقى الرعاية والأبوة والحكم يوحنا ده طيب قوي وهو اللي فضل يقول على طول حبوا بعض إنما ده مش معناه إنه كبطرك أو راعي يسيب الغلط يمشي جوه الكنيسة تعالوا نشوف في الجيل الأول ايه شكل الغلط اللي ممكن يحصل جوه الخدمة معقول في الجيل ده اللي كله قديسين في ناس كده خدام مش مظبوطة موجود في كل جيل موجود فيقول ديوتريفوس أول عيب في إيه يحب أن يكون الأول بينهم يمكن ده أوحش عيب يدخل جو الخدمة أو جو الكنيسة أكتر عيب مشهور الشيطان يحاول يدخله في كنايسنا وفي خدمتنا انه يقوم في الانسان روح الاوليه دي او العظمه يقول له فلان ليه يعمل كده ليه انت ما تعملش وليه ما تبقاش انت قبل منه وليه بقى هو امين وانت مش امين وليه اختاروه والشيطان يفضل يقلب دماغ الناس وبعدين يقول له ده لازم بقى في حاجات احنا ما نعرفهاش لازم في علاقه بين الشخص ده وبين ابونا لازم ويقعد افكاره تودي وتجيب ليه كل ده يحب ان يكون الاول تفكرنا لما التلاميذ نفسهم وقعوا فيها مره لما كانوا بيتكلموا مع بعض في سؤال من الاعظم تصوروا التلاميذ اثناء حياه المسيح له المجد على الارض فكروا في السؤال ده بس ما كانش قدام ربنا لكن ربنا يسوع عارف كل حاجه فجمعهم ووبخهم قال لهم اوعوا تفكروا بالطريقه دي تاني سيبوا الحاجات دي للدنيا رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم ده شغل الدنيا أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل أو فليكن للجميع عبدا فحكاية يحب يكون الأول دي ما تنفعش في الكنيسة لأن دي معناها كبرياء على ذات على كرامة على حب مديح على أنانية الحكاية مش كده احنا عاوزين نروح السما كلنا ونشجع بعض ونخدم بعض ويا ريت اللي يقدر يعمل حاجة يعملها إنما عاوز تبقى الأول ليه؟ عاوز مجد الدنيا ده المسيح له كل المجد اللي هو الأول بلا منافس في كل شيء جه آخر الكل وقال ما جئت لأخدم بل لأخدم ووضع نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان قطع حتى الموت موت الصليب أكتر من كده تواضع فإذا كان المسيح له المجد ما حطش نفسه نمرة واحد حط نفسه آخر واحد طب إحنا بقى المتأخرين المفروض نحس بنفسنا شوية مرض روحي منتشر وخطير تحت عنوان يحب أن يكون الأول يوحنا بقى العجوز الشيخ القديس الأسقف فاهم بالروح كلام ده فلقى ان في واحد عنده مرض روحي مش كويس ديوتريفوس ده عاوز ياخد مكانة في الكنيسة عاوز مجد وسط الناس مع ان المجد مش هنا على الارض المجد ده في السماء طيب نتيجة للحكاية دي يحصل ايه يقول لا يقبلنا لا يقبلنا يعني ايه ما هو اللي يحب يكون في الاول ما بيعجبوش حد يجي يقولوا له ابونا يوحنا قديس يوحنا بيقول يقول ايه يوحنا ده ما انا زي زيه احنا كلنا فينا روح ربنا وهو يعني بتاع ربنا واحنا مش بتوع ربنا يا يا ديوتريفوس ده يوحنا ده تلميذ المسيح ابو الكل دلوقتي ده ده الشاهد من جيل المسيح له المجد ده ده الراجل اللي ربنا اختصه يكتب في العهد الجديد ده يعني ده بطرك عظيم في الوقت ده لا يقبلنا يبقى تلاحظوا دي حرب مشهورة اللي بيتضرب بحتة الأول دي تلاقيه ما يعجبوش كلام حد وما يقبلش الكنيسة ما يقبلش الرياسات ما يقبلش الكهنوت ما يقبلش حد يقول له يمين وشمال هو عاوز يمشي بدماغه ما انا الاول فاحساسه ان هو الاول يديله نوع من العظمه والكبرياء ما يخضعش يخضع ليه كل الناس غلط انا بس صح يوحنا كمل ويقول من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها اذا معنى كده القديس يوحنا مش خايف يواجهه لا هو بس بعت له رسالة الأول على يد غايس بيوعي غايس ويقول له حاسب فلان ده إنما أنا بقول لك يوم ما هجيلكم أنا هواجهه هجيبه وأكلمه يبقى واضح برضه في الرعاية المواجهة مطلوبة يوحنا الحبيب هيجيب جوتريفوس ده يوم ما يروح بيقول سأذكره بأعماله التي يعملها شوفوا وصلت لإيه هادرا علينا بأقوال خبيثة ده مش بس مش عاجبه يوحنا ومش عاجباه الكنيسة ده بيتريق ده بقى يسخر من القديسين هازرا يعني بيهزر وبأقوال خبيثة يعني بيرمي كلام كده غير لائق شوفوا الحكاية تبتدي بس بشهوة المركز الأول سموها شهوة المتكئ الأول عاوز اقعد أول واحد عاوز يبان في الصورة زيادة تقوم تدخله بقى في خطايا ورا بعض تخليه يكره تخليه ما يسمعش الكلام تخليه ممكن يطلع بهرطقة وتعليم غريب تخليه ما يعرفش يحب حد تخليه يتريق على الناس القديسين بتوع ربنا ومش عاجبه حد فتلاقي العظمة دي تخليه عقلاني و... ومستبيح ويعمل حاجات وحشة كتير فبيقول سأذكره بأعماله التي يعملها هدرا علينا بأقوال خبيثة وإذ هو غير مكتف بهذا خطية تجيب خطية لا يقبل الإخوة مش بس مش بيقبلنا يوحنا على نفسه يعني ده مش بيقبل الإخوة يعني يوم ما نبدي نبعت خدام من عندنا يوحنا بيبعت خدام يتابعوا الخدمة مش بيقبلهم يقولوا احنا جايين من طرف يوحنا يوحنا ده أبو الكل دلوقتي يقول لهم انا ما اعرف يعني ما بسمعش كلام حد انا عارف الصح فلا يقبل الاخوه وهنا ممكن كمان بنفس المعنى اللي اتقال على غايز غايز يضيف الاخوه ويكرمهم دي دي ديوتريفوس ما بيحترمهمش دول ناس طالعين يخدموا ربنا المفروض تحطهم فوق راسك ده انت خادم معاهم لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون يوم ما يلاقي حد عاوز يخدم يعمل ايه يقص جناحاته اللي عاوز يخدم ما يدلوش فرصة ليه عشان يفضل هو الوحيد اللي بيخدم كل دي بنات الكبرياء جوه الخدمة واحد بيخدم كل ده جوه الخدمة بس عاوز يبقى الأولاني فلا بيعجبه كلام حد ولا بيسمع كلام حد بيتريق على الكبار ما بيقبلش حد يشارك في الخدمة بيستهين بالخدام الباقيين شوفوا الحكاية عمالة تخبط في بعض يمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة ده وصلت معاه لمستوى صعب قوي انه ممكن لو واحد جديد بدل ما يشجعه يطرده الانسان اللي بيدور على مركزه في الكنيسة ممكن يعمل حاجات عكس اللي المسيح عاوزها ربنا يسوع له المجد عاوز كل الناس تدخل بيته ومستعد يقبل كل الخطاة في حضنه بس يتوبوا انما الانسان اللي بيدور على كرامته عاوز يطلع كل الناس بره الكنيسة اللي ما يمشيش وراه ويهتف بحياته يعني يبقى مش عاوزه في الكنيسة بقى الغرض مختلف خالص بدل ما يدخلوا السماء من خلال التوبة والإيمان المستقيم بقى عاوز يمشي وراه فبيقول يمنع أيضا الذين يريدون يريدون الخدمة بل ويطردهم من الكنيسة كمان يقول الحتة اللي أنا أخدم فيها محدش يدخل محدش يخدم معايا شغلانة صعبة قوي الفردية دي أما العمل في الكنيسة المفروض عمل جماعي كلنا نكمل بعض وكل واحد محتاج التاني الحرب دي كل جيل بيطلع لنا ناس كده وكل كنيسة صدقوني يدخل فيها الشيطان يحاول يضرب كل الموجودين بالأنا بالأول حرب الأول أنا الأول وياما ضيعت ناس انما الانسان الحكيم يبقى عارف كويس انه واخد نعمة انه بيخدم بولس يقول انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيا انا ولا حاجة لما بطرس الرسول اتكلم عن بولس الرسول قال اخونا الحبيب بولس وقال فيه كلام جميل مع ان بولس أصغر يعني يعتبر بعد بطرس بطرس اقدم منه وبطرس ده اللي يعتبر احد اللي رسموه اسقف لكن بطرس بيشكر جدا في بولس وبيقول ده له رسائل بالحكمة المعطاة له ربنا مديله حكمة كبيرة شوفوا شهادة القديسين لبعض فيش النوع ده خالص من الأنا أو الأولوية بولس الرسول لما كانت تيجي سيرة حد من تلاميذه يقعد يشكر فيه ويمدح فيه يقول لهم مفيش حد زيه بيحب بيحبكم قدي أو هو زيي في حاجات كتير قوي وهو بيعمل وبيساوي وينسى نفسه ويستفيض في مدح تلاميذه طب مش خايف ياكلوا منك الجو مش خايف الناس تنساك وتمشي وراهم لما بتوع كورنثوس وقعوا في في الحتة دي وقالوا احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولس وناس قالت احنا بتوع صفا اللي هو بطرس لهم ايه اللي بتقولوه ده هو بولس كان مات عشانكم ولا باسم بولس اتعمدتم اللي مات عشانكم المسيح وانتوا تعمدتوا باسم الاب والابن والروح القدس انتوا ملك ربنا مين بولس ومين ابولس الا خادمان امنتما امنتم بواسطتهما انا غرست ابولس سقى لكن الله كان ينمي فليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا شوف قاعد يخبط في نفسه وحتى في الباقيين عشان يقول لهم المسيح هو الكل في الكل ما تقولوش بولس ابد ما تقولوش ابولس وفي اخر الرساله يقول لهم لعلمكم بقى انا بتحايل على ابولس عشان يجي لكم وبقول له روح لهم عشان يعرفوا ان انا وانت حبايب واصحاب مفيش بينا حاجه هما بيتكلموا زي الاهلي والزمالك فاكرين انه الحكايه مين الاول احنا ما عندناش حاجات من دي في الكنيسه احنا كلنا خدامين ربنا وعاوزين الناس توصل السماء مين بقى اللي ربنا اشتغل بيه كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه كلنا فعلا وربنا يستخدمنا كلنا وبعدين يكافئ كل واحد حسب تعبه إذا الحكاية مش عاوزة روح الأولوية لأنها بتولد مشاكل ضخمة تولد حزبيات وانشقاقات وتكتلات وخصام وزعل وكلام على بعض ونميمة وتولد بقى واحد يسيب الخدمة عشان مش مش زعلان من أخوه واحد ياخد مجد باطل ويبقى فرحان بنفسه لأنه بقى مركز في الكنيسة وشغلانة صعبة أوي ويبقى واحد اسمه الشيطان بيخدم معانا في الحالة دي هو بقى اللي غاوي الجو ده هو اللي يحب ينفخ في الناس كده ويقول لهم أنا أنا أنا ويكبر في الناس عشان يضيعهم إنما الحكيم يقول أنا ما أنا دي نعمة ربنا احنا كلنا في الأول وفي الآخر واخدين نعمة لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليظل فضل القوة لله لا منا القوة كلها مرجعها ربنا مش مرجعها احنا طيب ايه قيمة انه معلمنا يوحنا يبعت لغايوس عشان ديوتريفوس احتمال غايوس ده يكون اسقف في الكنيسة فبينبهه لديوتريفوس المتعب اللي عنده ده لكن كمان هو خايف عليه يتعدي ما هو اصل الحاجات دي الامراض الروحية معدية الامراض الروحية معدية يعني ايه الادانة معدية واحد يقول كلمة على التاني يقوم التاني ايه يقع ويتكلم هو كمان واللي بعده وتلاقي الدنيا كلها اشاعات وكلام فاضي معدية فكمان الاحساس بالاولوية ده او بالانا معدي ممكن واحد يكون داخل الخدمة وفاهم الدنيا صح عارف انه هيقلد المسيح وبيحب الناس يحب ربنا وبعدين يلاقي ان الخدمة فيها شوية مراكز كده حاجات الواحد يوصل لها بعد ما كان غد هدفه كويس وغرضه طيب يبتدي يقول طب وش معنى طب انا كمان ما بقاليش مركز ليه طب ده انت كنت كويس وكنت بتحب ربنا وبتقول انا ما استاهلش اخدم بعد سنتين خدمة بتقول فين مركزي مركزك ده ايه ما انت مركزك بره اساسا مش جوه الخدمة لكن تلاحظوا انها معدية الحاجات دي تنتشر فعشان كده يقول له ايها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير اوعى تبص عليه وتغير وتقول اشمعنى ديوتريفوس واخد المركز الاول بدراعه لا لا ما عندناش كده اوعى يا غايس يعديك ديوتريفوس وهو يقول انا تقوم انت ترد وتقوله انا لا احنا كده هنطلع بره الخط لا تتمثل بالشر بل بالخير قاعدة جميلة قوي ممكن تطبيقها على كل السلوكيات لما تلاقي بنتك هتلبس لبس كده تقول لك كل صحباتي لابسة كذا قول لها الكتاب بيقول لا تتمثل بالشر بل بالخير اللبس ده لا يليق انا عشان اقلد اقلد حاجة غلط لا مش اقلد حاجة غلط واحد يا سيدي بيكذب تجاريه في كذبه لا تتمثل بالشر بل بالخير انت بتاع الصح مش بتاع الغلط ناس بتشتم هترد بشتيمة لا تتمثل بالشر بل بالخير ناس بتعادي هتعادي وتخاصم احنا ما عندناش دي لا تتمثل بالشر بل بالخير اللي حواليك كلهم بيغشوا في شغلهم انت معلش ما فيكش في الحتة دي لا تتمثل بالشر بل بالخير لأن من يصنع الخير هو من الله اللي بيعمل الخير وماشي ورا الخير ده من ربنا انما الباقيين دول مش من ربنا فانت عاوز تكمل ورا ربنا ولا عاوز تسيب ربنا ومن يصنع الشر لم يبصر الله كلمة جميلة وجريئة اللي بيعمل الشر يبقى ما شافش ربنا ابدا يعني ما يعرفش ربنا خالص في ناس بتحاول تمشي السكتين تعمل الغلط وتاخد شكل التقوى يعني تصلي وتصوم وبعدين ايه تغلط براحتها لا الكتاب بيقول اللي بيعمل الشر لم يبصر الله هتقول ما احنا ما حدش فينا شاف لا احنا شايفينه بالايمان عندنا ثقة ان ربنا شايفنا وعندنا ثقة في كلامه فعندنا درجة من معرفة ربنا انما اللي ماشي في الشر بارادته الحرة ومصر على الغلط ده ما يعرفش ربنا ما تصدقش ان في واحد ممكن يعمل الصح تمام والغلط تمام ما ينفعش ده مش تبع الصح حتى لو مثل الصح يعني ممكن يمثل التقوى زي الوقت بتاع ربنا يسوع كان في ناس فريسيين وكتبة وناموسيين كانوا ياخدوا صورة التقوى إنما حياتهم كلها خطية كانوا يعشروا الشبت وال والبقول والحاجات دي ويأكلون بيوت الأرامل يعني شوفوا الظلم والافتراء يأكلوا بيوت الأرامل إنما يجوا عند شوية البقوليات دي ويوزنوها بميزان زي بتاع الذهب عشان يطلعوا العشر لحسن ضميرهم يتعبهم ما طلعوش العشر بشوية البقدونس اللي عندهم عشر ايه وانتوا بتاكلوا بيوت الارامل انما هو في ناس ماشيه كده عشان تخدر ضميرها احنا مش عاوزين السكه دي عاوزين القاعده الحلوه لا تتمثل بالشر بل بالخير لان من يصنع الخير هو من الله ومن يصنع الشر لم يبصر الله ديمتريوس ده واحد تاني بقى يبقى اللي فات ده اسمه ديوتريفوس اسماء صعبة شوية يوناني انما اخر واحد بقى اسمه ديمتريوس كلام كله لغايوس غايوس ده يبدو انه الاسقف فبيقول له عندك ديوتريفوس ده انا زعلان لانه بيقول انا الاول مش بيقبلنا بيتريق علينا لما اجي هنبهه اوعى تبقى زيه عشان ما يبقاش كله كده تحذيرات قال له بس عندك واحد تاني يفتح النفس ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه دايما في الحلو وفي الوحش دايما في كل مجتمع كده بص كمان على الحاجات الحلوه لان في ناس تعمم يقول لك كل اللي في الكنيسه دول كدابين يا عم بالراحه شويه كل اللي في الكنيسه كدابين هو انت بس عشان اتصدمت في شخص يبقى كل اللي في الكنيسه دول وحشين بالراحه لا احنا بنقولش الكنيسه كل اللي فيها قديسين كلنا بنجاهد لو مرة اتضايقت من شخص وتعبك هتلاقي كتير كويسين لأن في ناس تعمم والتعميم ده لغة غير الحكماء الواحد يعرف كل حاجة في حجمها فقال له ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه مش عاوز يقول له أنا بشهد لديمتريوس قبل ما يقول له أنا بشهد له قال له شوف اللي ماشي صح مشهود له من الكل من الكل يعني ديوتريفوس ده سمعته عند الكل بقت كده عاوز يبقى لوحده وعاوز يمشي كلامه مش عاجبه حد يشاركه اما ديمتريوس مشهود له من الجميع والجميع دي غالبا تشمل حتى غير المؤمنين الانسان المستقيم يحبوه ولاد ربنا وحتى صدقوني غير المؤمنين يحبوه لأن الحقاني الخدوم اللطيف البشوش طب ما كل الناس هتحب ليه الناس هتكره فيبقى مشهود له من الجميع ولازم الواحد يبقى له شهادة من جهة الذين هم من خارج يعني من خارج الإيمان لازم يبقى كلمة اللي تتقال عليكم كلكم كلمة حلوة لازم يبقى جيرانك وجيرانك بيقولوا عليك كلام حلو حتى لو قالوا هو كويس بس مسيحي كويس كويس قوي لو اتقالت كده ما حاجه بس طلعت كويس ده اتقال على دانيال النبي في يوم من الايام اتقال عليه لم يجدوا فيه علة إلا من جهة إلهه دي حاجة حلوة قوي مش لاقيين له غلطة إلا حكاية بقى إنه بتاع ربنا دي دي بالنسبة لهم في بلاد بقى بالوثنية زمان حاجة يعني غلط طب احنا يا ريت يتقال علينا كده مشهود لنا من كل احد ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه يعني المسيح له المجد هو كمان هيشهد له الحق بيشهد له الايام بتشهد له الكنيسه بتشهد له الرسل القديسين زي يوحنا بيشهدوا له وكل شعب الكنيسه بيشهد ونحن ايضا نشهد وانتم تعلمون ان شهادتنا صادقه حط شهادته هو مع انه هو ابو الكل الاسقف في اخر واحد قال كل الناس بتشهد له والحق نفسه بيشهد له واحنا كمان بنشهد له وانتوا عارفين ان شهادتنا صادقه وكان لي كثير لاكتبه ولكني لست اريد ان اكتب اليك بحبر وقلم برضو ناخد فيها دقايق الحته دي معروف ان احنا عندنا العهد الجديد مجمع من القرن الثاني غير بعض التهم اللي بتيجي وتقول انه الكتاب اتغير وتحرف الكلام ده لا أساس له من الصحة خالص واللي يحب يدرس فيه كتب بالألفات ومخطوطات تثبت أن الكتاب المقدس غير محرف أبدا إنما جنب الكتاب المقدس وقانونيته وسلامته من كل تحريف وتغيير في عندنا حاجة اسمها التقليد التقليد يعني ايه يعني ما تسلمته الكنيسة عبر الأجيال من كلمات ومعاني وأفكار ومفاهيم لم تسجل كتابة وحرفا في الكتاب يعني واحد يقول ايه جبتوا طقس الكنيسة منين نقول له استلمناه يقول له يعني ايه استلمتوه نقول له اصل ده تقليد يعني تسليم جيل بعد جيل هيقول لا ما جاش في الانجيل يبقى باطل نقول له لا اساسه في الانجيل اساسه كله من الانجيل ولا يتعارض في اي شيء مع الانجيل ولكن تقدر تقول لي يوحنا لما قعد مع غايس قال له ايه هو بيقول له انا مش عاوز اكتب لك بحبر وقلم عاوز اجي ونحكي طب احنا ما حضرناش ايه رايك انه قاعد يحكي معاه بالساعات عاوز تلغي ده ايه رأيك ان ربنا يسوع له المجد في الخمسين يوم اللي قعدهم بعد القيامة كان كل مرة يحكي مع تلاميذه بالساعات ويقول لهم هيسوقوا الكنيسة ازاي ويدبروها ازاي الحاجات دي مش مكتوبة في العهد الجديد بدقة وبحرف هتتلغي الحاجات دي لما بولس يقول لتيموساوس كل اللي شفته فيا وسمعته مني ومشيت ورايا وتعلمته مني سلمه للي بعدك طب احنا ما شفناش زي تيموساوس ما شاف ابوه بولس ده في حاجات كتيرة ما سمعناهاش بودنا طب ما دي تناقلتها الأجيال بس لعل واحد يقول التقليد ده شغل بشر نقول له استنى ما هو مرجعه في الآخر هو الكتاب يعني إيه لو واحد قال فكرة وقال دي من التقليد تتعارض مع الكتاب المقدس هنقول له لا ده تقليد مزيف دي دخيلة ليه لأنه لازم يبقى التقليد والإنجيل ماشيين بارلل كده متوازيين متماسكين يقدموا نفس الفكر اديكم مثل واحد يقول مثلا تسبيحة الكنيسة مش موجودة في الإنجيل نقول له بس بالرحمة يومين دول شهرك ياك والتسابيح نقول له بس استنى التسبيحة نفسها موجودة في الإنجيل كفكرة طبعا موجودة الإنجيل كله تسابيح طيب تمجيد المسيح له المجد موجود موجود جدا سفر الرؤيا وسفر حسقيال وأشعية وكل الكتاب طيب تكريم القديسين له أساس طبعا ربنا بيكرم قديسيه من يكرمكم يكرمني طيب السهر الروحي موجود موجود ده وصية عشرات من الآيات تقول اسهروا طيب السهر مع الصلاة موجود أيوة طبعا اسهروا وصلوا آيات كده طب لما تحط الكنيسة ده كله وتحط عليه تسابيح كلها في نفس الاتجاه وتستلم الكلام ده من الآباء الأوائل عبر آلاف السنين مئات السنين تبقى الكنيسة ألفت ما ألفتش ما هي ماشية على الخط بالإنجيل وبالتقليد وسايبة لنا ثروة جميلة من التسابيح اللي نسهر ونسبح بيها ربنا لأنه كده ما يبقاش في تعارض مع روح الإنجيل لأن احنا بنعمل وصية طب أنا لما أقول لكم اسهروا تقولوا لي هنعمل إيه طول الليل اسهروا مش هتعرفوا تسهروا لما الكنيسة تخدمنا وتحط لنا برنامج للسهرة شوية نسبح ربنا على خلقته شوية نسبحه على خلاصه وعلى فدائه شوية نسبحه على حكمته وعمله معانا شوية نطلب منه السماء شوية نطلب منه غفران الخطايا شوية نفكر في أمنا العذراء اللي جابت لنا الله متجسدا ونتشفع بيها شوية ندعي لبعض وندعي للمرضى وندعي للفقراء وندعي للعالم كله بالتوبة برنامج طويل من التسابيح والصلوات يخلينا نعرف نسهر انما لو قلت الواحد فيكم اسهر واقعد مع ربنا هي ربع ساعة وهيلاقي نفسه الكلام خلص والافكار خلصت لانه ما عندوش منهج يمشي عليه كنيسة الام الحكيمة حاطة منهج عشان لما نمشي عليها نسهر بجد وننفذ وصية ربنا طب هي كده بتألف من عندها لا دي ماشية على الكتاب وعلى التقليد جابت التقليد منين من الاباء زمان بس ما سمعوه وسلموه جيلا بعد جيل وصية ربنا له المجد لتلاميذه كانت امضوا وتلمذوا جميع الأمم يعني ما كانتش الكتابة هي وصية المسيح له المجد ليهم ده الأناجيل بدأت متأخر يعني الأناجيل دي اكتملت في نهاية القرن الأول بينما المسيح له المجد صعد السماء سنة 30 ميلاد 34 مثلا طب معنى كده الكنيسة فضلت من غير عهد جديد سنين طب وكانت عايشة ازاي عايشة باللي استلمته عايشة باللي اتعلمته من المسيح ومن التلاميذ فإذا التسليم مستمر من وقت المسيح له المجد وهو أساس الحياة الكنسية كلها ولا يتعارض إطلاقا مع الإنجيل اللي في إيدينا وده باين في آية زي كده كان لي كثير لأكتبه ولكني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم ولكني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم يبقى في حتة كده إيه شخصية تلمذة تستمر كده غايز بعد سنين يقول إيه أنا شفت يوحنا لما بيصلي مثلا يرفع إيديه يعمل زي الصليب نقول له أيوة دي أنت شفتها بقى بعينيك ما كتبناهاش في الكتاب إنما أنت شفتها فإحنا اتعلمناها منك لأنك شفتها في اللي قبلك اسمه تسليم سلام لك يسلم عليك الأحباء سلم على الأحباء بأسمائهم نعمة الله الآب تحل على أرواحنا